الحاكم سلسلة عظات القم زكريا بطرس عن البدء مع المسيح من الرب نسأل أن تكونوا سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى أبد الدهور كلها أمين استكمالا لأحاديثنا في الأسابيع الماضية عن الإنسان المسيحي الحقيقي أو إجمالا عن الحياة الروحية حياتك الروحية تكلمنا الأسبوع الماضي عن قلب الله المحب الذي خلقنا على صورته ومثاله والذي يكن للإنسان الحب العميق والواقع أن المفروض أن الإنسان تجاه هذا الحب وهذا الإكرام وهذا الإحسان وهذا التبجيل كان المفروض أن الإنسان في رد فعل لهذه المحبة أن هو يحب الله بقلبه أيضا لكن اللي حصل غير كده وده موضوع عظتنا في هذا المساء هذا الصباح المبارك بنعمة ربنا وقبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع الليلة وهو المواقف الغريبة للبشرية أحب أنوه أن كثيرين وكثيرات طلبوا أن هم ينضموا إلى مجموعات دراسة الكتاب المقدس اللي احنا بنعملها ولكثرة عدد المتقدمين ما يفوق طاقتي لأن أنا أصلا بقود ثمان مجموعات وكل مجموعة بتاخد حوالي ساعتين ساعة ونص ساعتين فمعنى كده ان كل ايام الاسبوع مشغولة فهداني ربنا ان انا افكر فيه ان احنا نعمل زي نظام الجامعة يبقى فيه lectures محاضرات عن نفس الموضوع وبعدين يبقى فيه sections سكاشن لمناقشة هذه الموضوع عشان خاطر تطبيقها على الحياة وتعميق مفهومها والخروج بتداريب على منوالها فعشان كده بدأت من الأسبوع اللي فات إن احنا نتكلم عن مواضيع دراسة الكتاب المقدس اللي احنا بناخدها في المجموعات لأن احنا بندرس كتاب مقدس دراسة موضوعية من أجل الحياة الروحية فأنا هتكلم عن المواضيع أسبوعيا وإن شاء الله هنبقى نعمل سيكشنز لمناقشة هذه الأمور والتعمق في معرفتها وتطبيقها عمليا طبعا اللي بيحضر في المجموعات عارف الفرق دلوقتي بين انها محاضرة او عظة عامة وبين انها سيكشن بنتناقش فيه وبنعمق المفهوم وبنعمل النواحي ونهتم بالنواحي التطبيقية أعود إلى موضوع هذا الصباح وهو الدرس الثاني من المجموعات درس الكتاب المقدس عن المواقف الغريبة للبشرية موقف الناس من الله الذي يحبهم وهستعرض ثلاث مواقف في هذا الصباح المبارك أو في هذه العظة وهي أول موقف العداء والإلحاد وتاني موقف الزيغان والفساد وثالث موقف الضلال والعناد اولا العداء والالحاد الكتاب المقدس يبين لنا ان بعض الناس هيقولوا زي ما في ايوب اصحاح 21 ايه 14 يقولون لله ابعد عنا وبمعرفه طرقك لا نصر يا سلام بعد ربنا ما خلق الانسان بكل الحب وغمره بكل هذا العطف والاكرام يبقى في ناس يقولوا لربنا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر اه في ناس كده الذين وضعوا انفسهم في عداء مع الله لان لو ما هماش كده يبقى اذا هيمشوا صح في حياتهم يرضوا ربنا وهم عايزين يرضوا انفسهم ما يرضوش ربنا فيعملوا ايه بياخدوا موقف العداء من الله واذا كان حكايه ربنا هي دي اللي متعبه الدنيا بلاش ربنا وهو ده بقى سر الالحاد الحقيقي الالحاد هم ناس مغلوبين من خطاياهم واثامهم وشرورهم مغلوب يقولوا له بتعمل خطيه ليه كده انت مش خايف من الحساب والعقاب يقول هو في حساب وعقاب انت اخر حساب ايه وعقاب ايه انا انت مش خايف من ربنا اللي هيحاسب هل هو في ربنا لا في ربنا ولا في حساب ولا في عقاب واحنا مخلوقين عشان ناكل ونتمتع ونعيش وبعد كده نروح في التراب مصيرنا زي مصير الحيوانات واختاروا ان يعيشوا كالحيوانات من انهم يميزوا بالعقول التي اعطاها الله لهم سر الالحاد هو الهزيمه امام الخطيه وعشان ما يخافش من الحساب والعقاب لغاها من مخه طب وربنا يبقى ملغي كمان من مخي اذهب عنا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر عاملين زي النعامة اللي خايفة من الصياد وبتجري ولما تتعب تعمل ايه تحط راسها في الرماد في التراب في الرمل عشان خاطر ما تشوفش الصياد وادم ما شافش الصياد النعامة مخها قد كده طبعا عقلها تعبان ما عندهاش عقل فتقول لك ادم انا مش شايفه الصياد يبقى ما فيش صياد دفنت راسها في الرمل ما شافتش وبعدين يجي الصياد ويمسكها ويذبحها ده الناس الملحدين اللي عملوا كده ما فيش ربنا مش خايفين منه مش خايفين من حساب العقاب حطوا راسهم في الايه في الرماد في التراب وياتي ذلك اليوم بغته ويقبضهم وعندئذ يقول اذبحوهم هؤلاء الذين رفضوا ان املك على قلوبهم فمزمور 73 آية 11 لسان حالهم يقول كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة يا سلام يا سلام ربنا ما بيعرفش اللي خلقك وخلق لك العقل ما بيفهمش حاجة لكن عقل ملحد ولذلك في مزمور 14 آية واحد يقول ايه قال الجاهل في قلبه ليس اله الجاهل الاحمق هو اللي يقول في قلبه ان ما فيش ربنا وهو ده مش قصة الشيوعية والبلشفية في روسيا سنة 1917 قامت الثورة البلشفية الشيوعيون في روسيا ونادوا ما فيش اله الدين افيون الشعوب ده بيضحكوا بيه على عقولكم لا في ربنا ولا في حساب ولا عقاب ونعيش زي ما احنا عايزين وانتشرت الشيوعيه واستشرت في كل بلاد العالم والمنحلون انضموا اليها في كل مكان واستمرت تتوهج وتنتشر كام سنة واحد وسبعين سنة من سنة الف وتسعمية وسبعتاشر واحد وسبعين سنة لحد سنة كام الف وتسعمية تمانية وتمانين الف وتسعمية تمانية وتمانين حصل ايه جاء الراجل ربنا يطول عمره ويبارك فيه جورباتشوف الرجل المؤمن اللي عاش في وسط الشيوعية ولكن الله كان يعيش في قلبه وده اللي علمته له امه امه كانت مؤمنة وهو شهد بهذا وقال ان امي كانت بتخبي الانجيل ورا الصورة بتاعت ستالين استلم لان كان بيحصل تفتيش في البيوت واللي لقوا عنده كتاب مقدس كانهم لقوا عنده خ- حشيش او افيون او مخدرات ياخدوه يسجنوه فام نبيها وشاطره بربنا مديها نعمه جت ورا الصوره عملت طاقه عندها طاقه في الحيطه حطت فيها الانجيل وعلى الطاقه دي غطتها بصوره مين؟ ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي طبعا العساكر يخشوا يفتشوا مباحث امن الدوله وال GB آه، GKB GKB يدوروا على الحاجات ديت ما يلاقوش صورة ستالين محطوطة طبعا ما حدش ايه يفكر ان وراها حاجة وربت ابنها على الايمان لحد ما كبر واخد اعلى المناصب في الحزب الشيوعي ومن فوق اعلى المنصب هدم الحزب تماما وقال لهم نحن في حاجة الى الله لان اقتصاد روسيا بقى في الحضيض نتيجة للانحلال والبعد عن الله نحن في حاجة الى وجود الله لان وجود ربنا بيخلي مخافة في القلب والمخافة بتخلي فيه امانة والامانة في العمل بتعمل انتاج مثمر للبلد والبلاد محتاجة الى الله عشان الناس تقدر تثمر وانقضت اسطورة الشيوعية من العالم تحطمت على صخرة الإيمان قالوا لا إله لأنهم جهلة قالوا لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نفر لأنهم ملحدون ولكن على صخرة الإيمان تتحطم الأساطير والزوابع ده قسم من الناس اللي هم الاعداء والالحاد اللي اتبعوا هؤلاء الناس وفريق كبير يتبع هذه الخطه حتى ما كانش بيجاهر بلسانه لكن في قلبه عايش في الخطيه يقول لك يا عم هو ربنا بيعرف هو ربنا هيشوفني ان ما كانش بيقدر يعلن الحاده لكن بالحياه والسلوك بيعلن ان ما فيش ربنا وعايش في الخطية كما لو كان الله لا يراه يبقى العداء والإلحاد ده موقف من مواقف بعض الناس بعض الناس التانيين عندهم حاجة أقل من كده شوية عندهم الزيغان والفساد زيغان وفساد في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 3 وعدد 12 يقول الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا ففي فريق موقفه الزيغان والفساد ده انسان بيؤمن ان الله موجود مش زي الملحد وبيؤمن ان في حساب وعقاب ما عندوش مانع لكن عامل عمليه ايه تزويغ مزوغ عارف العيال في المدارس لما يزوغوا من المدرسة ومن الحصة وينطوا من على السور ويطلعوا يلعبوا اهو ده الزوغان بيزوغ من ربنا والزيغان بتبقى نهايته ايه الفساد برضه الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يا الجميع يا رب ايوه الجميع بيتعلموا الزواغان ياما في حياة الانسان مواقف فيها زوغ من ربنا زوغ من كلمة ربنا زوغ من وجود ربنا هرب وراح بعيد ولف وداخ والنتيجة فساد فساد فساد اول مزوغاتي واول مزوغتية ادم وحواء ربنا قال لهم من جميع شجر الجنة تاكلوا ما عدا شجرة معرفة الخير والشر فزوغوا من ربنا وراحوا عند شجرة معرفة الخير والشر وقفت حواء الله دي جميلة حلوة تيجي الحية واقفة هنا ليه؟ بتفرج إيه مش هتاكل من لها ما اكلش منها تمسك عارفه ان في ربنا وعارفه ان في وصيه ليه عشان ربنا قال كله من الشجر كله ما عدا الشجره دي ده ليه ما اعرفش ده ليه ما تعرفيش هبله عبيطه مجنونه ما عندكيش عقل تفكري بيه قال مش ربنا اداكي عقل طب ليه لا ما فكرتش لا لا فكري طب افكر اقول ايه قالت لها ربنا عارف انكم يوم ما تاكلوا من الشجره دي هتبقوا زيه زيه اه وتعرفوا الخير والشر مش عن طريقه تبقوا انتم مستقلين تبقى لكم حياتكم وتنفصلوا عنه وتعملوا دولة لوحدكم اه دي فكرة جميلة بصت للشجرة كده لقتها بتبرق بتبرق حلاوة فأخذت وأكلت وأعطت زوجها أيضا فأكل زاغوا من حضرة ربنا ووقفوا عند الشجرة ثم كانت النهاية ايه فساد ياما ناس بتزوغ من كلمة ربنا وياما ناس بتزوغ من بيت ربنا وياما ناس بتزوغ من حضرة ربنا والنتيجة فساد اكيد انا فاكر قصة قريت عنها رهيبة جدا تعرفين في جرائد خاصة بالحوادث مجلات مجلة الحوادث والحوادث في واخدة صفحات كبيرة من المجل... الجرايد والمجلات ففي مرة قريت قصة حزينة حزينة في عيلة راجل مليونير وعنده بنت وحيدة آية من الجمال جمال ومال و... وكل حاجة وبعدين البنت ديت كانت نبيهة كمان وذكية ودخلت الجامعة ودخلت كلية محترمة من كليات القمة وماشية كويس قوي وبعدين في يوم من الأيام زوغت زوغت محاضرة واحدة وراحت قعدت مع شلة في البوفيه بتاع الكلية طب ايه يعني يا ابونا حصة واحدة زوغتها محاضرة واحدة زوغتها دي هتعمل مشكلة هقول لك القصة كما قرأتها زوغت محاضرة واحدة الأولى في حياتها وقعدت مع أصدقاء في البوفيه وبعدين الأصدقاء الونسة بتاعتهم حلوة وبعدين شربت وياهم شاي كما لو كانت لم تشرب الشاي في حياتها قبل ذلك شاي حلو حلاوة مش معقول ايه ده اداها فرح وابتدت البنت تضحك وتتبسط وتبقى مبسوطة كده ومنسجمة وفرحانة تاني يوم قالت لهم احنا عايزين نزوغ المحاضرة دي كمان اه ليه قالت الشرب الشاي وياكم ده موضوع تاني خالص في حياتي ما شربت الشاي زي ده وزوغت وراحت وياهم في المحاضرة للتزويغ وشربت الشاي برضه يا سلام مزجها تمام وتوالت العملية بهذا الشكل اتاري العيال العفاريت بيحطوا لها مادة مخدرة في الشاي بتبسطها وبعد مرتين ثلاثة قالت لهم عايزة اشرب شاي قالوا لها لا الشاي ده بقى بفلوس بصراحة بقى بفلوس فلوس بكام الكوباية الواحدة بتكلف 25 جنيه 25 جنيه يعني بابي عنده فلوس لو كلنا فلوس مش هتنتهي ايه يعني خمسة بس ده شيء مزاج وابتدوا ينتقلوا من اللي بيدوب في الشاي الى بيتشم انا بسمع طبعا انا ما شفتش اللي بيتشم ما تفكرش ان انا راجل يعني من بتاع التذاكر دي لكن كله كلام بيتهري بس بجسمه قدام عيني يعني واخد بالك الى الشم ثم الى الايه الحقن وعاشت وياهم في القصة الطويلة وطبعا ده كله بفلوس ويسحب وفلوس ويسحب وفلوس ويسحب وفلوس ويسحب والبنت بعد ما كانت بتنجح ومتقدمه وطالعه من الاوائل بدات تفشل تفشل تفشل لانه زوغان زوغان زوغان من المحاضرات وانتهى بيها الامر ابوها وامها حاولوا ان هم يرجعوها الى ما كانت اليه ما في فايده فضايح وابتدت تحمل سفاحا وتوجد حبلى من الحرام لان الطريق وحش قوي وبعدين اضطر ابوها وامها ان هم يحرموها من الميراث ومن الفلوس فابتدت تتلضى في الشوارع ضيعة ضياع وبعدين ابتدت تسرق معاهم عشان خاطر تمول العملية واتعفقت في سرقة من السرقات وألقيت في أعماق السجون نتيجة للضياع والزواغان يا تزويغ محاضرة واحدة يجيب البلاوي دي كلها طبعا مآسي مآسي تزويغ وصية واحدة من وصايا الله التزويغ من حضور ربنا يؤدي الى الفساد والى الضياع الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا ولا واحد يا خساره يا خساره يا مناس مزوغه من ربنا يا مناس ضاعت حياتهم اضاعوا حياتهم ومستقبلهم مساكين ثم اتي الى النقطة الثالثة والاخيرة احنا قلنا اولا عداء والحاد ثم زيغان وفساد واخيرا ضلال وعناد يقول اشعياء النبي في اصحاح 53 وايه 6 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه كلنا كغنم ايه ضللنا طب يا ابونا ايه الفرق بقى بين الضلال والزيغان والالحاد والحاجات هي بس تركيبة كلمات لا لا النوع الاولاني اللي هو عداء والحاد دول ناس بيعادوا ربنا وبيعادوا الهدف اللي من اجله خلقنا ربنا احنا عرفنا الاسبوع اللي فات ان ربنا خلقنا عشان نكون ايه الهدف نكون اولاده وبناته العائله المقدسه على الارض عائله الله على الارض ده الهدف السامي لكن الناس الاولانيين دولت بيعادوا ربنا وبيحطموا اهدافه بيعادوا الهدف ويعادوا الله طب والفريق التاني بتاع التزويغ والفساد دول مش بيعادوا ربنا ولا حاجه لكن دول مجرد ان هم بيزوغوا من الهدف ربنا عايز يوصلهم كده ام هم يزوغوا كده زوغان كده بمزاجهم طب والنوع الثالث ده ضلال من غير مزاجهم ضلال يقول الكتاب كلنا كغنم ضللنا خدوا بالكم الغنماية لما بتضل بتضل ازاي اقول الراعي بيبقى طالع مع الغنم والغنم ماشية كلها قام غنمايه كده تبص وهم ماشيين تلاقي شويه حشيش كده مش حشيش بتاع المخدرات لا قصدي حشيش من بتاع الاكل بتاع الحيوانات تلاقي شويه حشيش نجيله كده قام تقول الله هو الراعي مطلعنا نروح فين مش نروح ناكل طب ما هو الاكل اهو هو ماشي بينا بعيد كده ليه وتحود كده عشان خاطر ايه ما تعملش حاجه وحشه دي بتحود عشان خاطر تاكل في حاجة غلط دي يا جماعة الراعي واخد الغنم يوكلهم وهي لقت شوية ايه اكل فبتعمل ايه بتتلفت للاكل وبتبدي تاكل الراعي ياخد الغنم ويمشي وهي تستنى تاكل وتبص تلاقي لقت حتة اكل هناك تمشي له ولقت كمان شوية نجيلة هناك تروح تاكل وشوية عشب هناك تروح تاكل تبص بقى في الاخر لا فين ال فين ال الغنم مفيش لا ما الدنيا جبال بقى طالع وعالي واطي مش شايفه حد فين الراعي راح فين مفيش هي كانت بتعمل ايه كانت بتاكل ده مش حاجه وحشه بتاكل بس تاهت ضلت الطريق ضلت الهدف تبتدي تعمل ايه تمأمأ صرخ تنادي ماء بتدور على مين على الرعاية وعلى اصحابها مين يسمع بقى ال- الصراخ ده تفتكره الذئب المختفي في مغارة لا لا لا لا لا طب ده في هنا أنا نعجة كويسة اهي يجي الذئب طالع من المغارة بتاعته ومنقض عليها يعمل لها ايه ياكلها وده اللي بيعمله الشيطان الانسان مننا بيضل طريق بيدور على اكل عيشه والمصيبه الشيطان يحط له شعار في- في- في- في خشمه يقول لك ايه العمل عباده يعني يستغنى عن العباده بانه مشغول بايه بالعمل خلاص ضل هو ما بيعملش حاجه وحشه لكن مشغول طول النهار وطول الليل فين في العمل بتاعه واخد وردية الصبح وردية بالليل وردية بعد نص الليل وردية الصبح وردية بالليل ونص الليل والبيت سايبه والعيال سايبهم والكنيسة سايبها وربنا سايبه ومشغول زي الساقية عمال مسكين في اكل العيش ورا بعضه ما بيعملش حاجة وحدة وحشة ده بياكل عيش بيدور على الاكل ايوه بس اللي حصل ان هو ضل في السكة يدور على ربنا حواليه ما في هذا هو الضلال الذي يصيب الانسان يسيب ربنا يسيب الهدف اللي خلقه من اجله ربنا ويقعد يدور على ايه على اكل العيش وكأن اكل العيش اصبح هدف في حد ذاته يبقى اذا ضل الهدف ضل الطريق راح وضاع يعجبني قوي قوي الحكايه دي انا قلتها مره قبل كده في عظه من العظات لكن ده مكانها يعجبني القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك كان في دير البراموس قديس ارسانيوس الكبير كان في قصر الملوك بيعلم ولادهم اللغة والحساب وال... والكيمياء والطبيعة معلم أولاد الملوك مستأمن على أنه يعلم ولاد الملوك فيلسوف عالم وبعدين حسب كل ده قال انا فين مشغول هنا ده هدفي ضاع انا قاعد عمال مشغول اعلم عيال الملوك وده ورا التاني ورا التالت وانا سايب ربنا وسايب الحياه مع ربنا وشغلان القصور ما بعملش حاجه وحشه اه لكن شغال ليل نهار مشغول عن ربنا لا يا عم ما تنفعش العمليه دي وجه سايب القصور وذهب الى الاديره راح دير البراموس وعاش هناك ساعة ما ينسى يسهى كده على نفسه ويلاقي نفسه بيفكر في حاجة تانية غير ربنا وغير الهدف المقدس بتاع ربنا يصحصح نفسه ويقول ايه يا ارساني اذكر الهدف الذي خرجت لاجله من العالم انت طلعت من العالم ليه سبت العالم وراك ليه مش من اجل هدف انك تعيش متحد مع الله اذكر هذا الهدف لئلا تضل بعيد عنه وصار شعارا مقدسا له يا ارساني اذكر الهدف الذي لاجله خرجت من العالم واحنا نقدر نقول لنفسنا الشعار ده يا زكريا اذكر الهدف الذي من اجله خلقك الله في هذا العالم وكل واحد مننا يسأل ويجاوب نفسه ويقول اذكر يا فلان الهدف الذي من اجله خلقك الله في هذا العالم نعدل مسيرتنا ونمشي ورا ربنا احبائي ارجو ان لا يكون احدا منا في فئه من هذه الفئات لا فئه العداء والالحاد ولا فئه الزياغان والفساد ولا فئه الضلال والعناد في نفس الطريق اللي بيختاره الانسان لنفسه لان العقاب والنتيجه شديده جدا هذه التي سوف نناقشها الاسبوع القادم بمشيئه الله نتيجه الانفصال عن الله لأي سبب أو آخر الله يعطينا نعمة حتى نتمسك به ونتعلق به ونعيش معه كل أيام حياتنا له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين